السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مع يوسف الأحلام يوسف الأحلام اللي بحلم إن كل شاب يكون في عفة يوسف يوسف الأحلام اللي بحلم إن الأمة كلها تكون في عفو ورحمة ورقة يوسف عليه السلام يوسف الأحلام اللي بحلم إن ربنا يمكن للأمة كما مكن ليوسف عليه السلام كلمنا في المرة اللي فاتت في قول المولى عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه واتكلمنا قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد إيه ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من فتنة النساء وقد إيه النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الوقوع في جريمة الزنا في كبيرة الزنا وتعالوا نكمل بقى ونشوف قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام كان خايف على أمته الشباب اللي فاكر ان لو اتبع سنة النبي عليه السلام انه مش هيعيش حياته النبي صلى الله عليه وسلم يعني حبه ليك وخوفه عليك اكتر مما تتخيل النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم صلى الله عليه واله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الرجال والنساء على ترك الزنا كانت المبايعة على ترك الزنا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا يبقى لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا أخويا وحبيبي ما تتخيل ان انت بتبايع النبي دلوقتي حالا والنبي بياخد منك البيعة على ألا تفعل الفاحشة تبايعه ولا تقول له مش هبايعك يا رسول الله ما تعتبر ان انت بتجدد البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم أخويا وحبيبي قلت لك في الدرس اللي فات أو في الحلقة الماضية قلت لك اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب وكما تدين تدان كان في شاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا فغضب النبي ولكن الرحمة غلبت يعني يعني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم راح منادي الشاب وقربه قال له أطرده لأمك قال لا جعلني الله فداك يا رسول الله أطرده لأختك لابنتك لعمتك لخالتك قال له لا يا رسول الله قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لزوجاتهم إلى غير ذلك ثم وضع النبي يده الشريفة الطاهرة على صدر هذا الشاب وقال اللهم حصن فرجه وطهر قلبه واغفر ذنبه يقول الشاب فلم أعد ألتفت إلى شيء من ذلك أبدا يحكى أن في بني إسرائيل كان في رجل رجل مؤمن وإنسان تقي وكان متزوج امرأة مؤمنة والمهم في يوم من الأيام راح للدكان بتاعه عشان يشتغل كان بيبيع ويشتري فجاءته امرأة جميلة فلما جاءته امرأة جميلة اشترت منه حاجة وجبت مد ايديها ففتن بجمال يديها ومسك ايديها وبعدين تذكر ان ربنا مطلع عليه فترك ايديها وراح قافل المحل وراح مروح راح البيت فلقى زوجته بتقول له ده حصل عندي شيء غريب جدا لازم احكوا لك قال لها لا ده انا حصل عندي شيء غريب لازم احكوا لك قالت له انا احكي لك الاول قال لها اتفضلي فالمهم يعني مش من باب ladies first يعني انما يعني ايه من باب المحبه اللي بين الزوجين يعني قال لها اتفضلي قالت له الراجل اللي بيجي كل يوم هما كان بيتهم دورين يعني فكان بيجي الراجل السقه بيجيب لهم الميه فهي تخبط تفتح الباب سنه بسيطه تروح طالعه فوق ويروح هو داخل بعدها بدقيقتين ثلاثه يروح مفض الميه في الحوض ويمشي قالت له النهارده عمل حاجه غريبه فتح الباب عليا مباشرة أول ما فتحته وراح طالع ورايا على السلم وراح ماسك إيديا وبص لي وبعدين ساب إيديا ونزل فزوجها قال لها إيه؟ قال لها دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة يعني عشان كده أنا عايز أقول لحبايبي وإخواني ويعني شباب الأمة ما تيجوا نذكر لكم بعض النماذج لأهل العفاف علشان تحفزكم إن أنتم ما تقعوش مع أول فتنة يوسف عليه السلام في بيت امرأة العزيز وهو شاب وقوي وجميل وغريب عن البلد وعبد رقيق وهي سيدته وجميلة وذات منصب وجمال وهي اللي بتطلبه ورغم ذلك قال معاذ الله تقدر تثبت انت قدام الفتنه دي بالمنظر ده تقدر تثبت قدام ربع الف... ده في شباب مش يعني لو واحده عملت له كده هيروح عياذا بالله وممكن عياذا بالله يقع في الفاحشه في شباب مش محتاج اللي تعمله كده ده هو اللي بيجري هو اللي بيجري وبيبحث عياذا بالله ربنا يا رب اللهم ارزق شباب الامه العفاف يا رب العالمين وارزق بنات الامه العفاف وارزقهم ازواجا صالحين يا رب العالمين ياخذوا بايديهن الى مرضاتك والى جنتك يا ارحم الراحمين وارزق كل من حرم من الذريه الصالحه ارزقهم جميعا ذريه صالحه تكون عونا لهم على طاعتك يا ارحم الراحمين اللهم امين أخويا وحبيبي تعال أذكر لك كده بعض النماذج الجميلة المشرفة المشرقة الجميلة اللي تحفزك تحفزك بفضل الله على أن أنت تكون إنسان عفيف وتكون إنسان بعيد تماما عن آه، هذا الطريق المظلم عياذا بالله أول واحد نذكره عبد الله بن حذافة السهمي الصحابي الجليل الذي أرسله عمر بن الخطاب مع جيش إلى مشارف الروم المهم أسرهم آه، ملك الروم وبعدين ملك الروم قام قايل للحاشية اللي عنده قال لهم أنا عايزكم ت- يعني تراقبوا الناس ديت وتشوفوا أكتر واحد فيهم عنده عبادة وكده وتجيبوه لي فلو أكتر واحد يعني في العبادة عبد الله بن حذافة جابوه لملك الروم قال له إني أريد أن أعرض عليك أمرا قال له ما هو؟ قال له أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي فتبسم عبد الله بن حذافة وقال والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم ما تركت دين محمد طرفة عين صلى الله عليه وسلم قال له طب هعرض عليك عرض تاني قال له ما هو قال أعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي يعني بالبلد أديك ملك كله قال والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك وملك العرب والعجم ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم فالمهم راح أمر بكده ب- خشبة كده على هيئة صليب قال لهم حطوه عليه وهات لي واحد أمهر واحد في رمي السهام يرمي السهام بس ما يصيبش جسمه يصيبها يرميها حوالين رقبته وراسه وبطنه وإيديه ورجليه وأنا هعرض عليه إن هو يتنصر بدأ يحصل كده وهو بقى ملك الروم يقول له أتتنصر؟ يقول له لا فيئس منه راح منزله وأمر بقدر كبير جدا جدا مليان زيت مغلي وأحضر اثنين من الصحابة وأمر الملك بإلقائهم في القدر فألقوا في القدر ألقوا في القدر في قدام عبد الله بن حذافة فلما ألقوا في القدر آه، انفصلت اللحوم عن العظام في نفس اللحظة وعبد الله بن حذافة يرى المنظر بعد كده أمر ملك الروم إن هم يرموا عبد الله بن حذافة في القدر لما راحوا بيه ووصلوا لطرف ال- لحافة القدر فبكى فقالوا له ده بكى قال لهم ردوه عليا قال بقى أكيد خلاص هو كده إيه لا نهي يتنصر قال ها تتنصر قال لا قال فعلام البكاء امال كنت بتبكي ليه قال ابكي لاني لا امتلك الا نفسا واحده تعذب في سبيل الله وقد كنت اود ان تكون لي انفسا بعدد شعر راسي تعذب في سبيل الله ملك الروم عايز يشوف حل فيه راح مجمع بقى الوزراء والحشي قال لهم شوفوا لي صرف في الراجل ده قالوا له ما فيش اي حاجه اكتر من الشهوه هي دي اللي هتخلص عليه وده شاب يعني بقى له دلوقتي مفارق زوجته بقى له اربع شهور واكيد يعني ممكن يقع في ايه في في مشكله الايه الشهوه دي فاحضروا ملكه جمال الروم ودخلوها بأمر من ملك الروم إنها تمكنه من فعل الفاحشة وحط ناس حراس على الزنزانة عشان يشوفوا بقى الخبر وينقلوا خبر فتنة واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لملك الروم المهم دخلت المرأة وتجردت من ملابسها وبدأت ترمي نفسها في أحضان عبد الله بن حذافة وهو يرتمي بعيدا عنها ويقول معاذ الله نفس الكلمة اللي قالها يوسف عليه السلام قد إيه الأمة ديت فيها خير والله العظيم أكيد في في الأمة حتى يومنا هذا أمثال يوسف عليه السلام في عفة ال- عفة الطبع والعفة والبعد عن الفواحش بفضل الله سبحانه وتعالى بدأ يبعد عنها هي تقول له هيت لك ويقول له معاذ الله معاذ الله إلى أن يأست منه فطرقت على الباب ففتح إيه الحراس قالوا ها ما الذي حدث قالت والله ما أدري أدخلتموني على بشر أم على حجر ووالله ما يدري أنا أم ذكر يا الله تتحطم الشهوة على أول صخرة من صخور الإيمان بعد كده في الآخر خالص يئس منه ملك الروم قال لهم طيب حطوا لي بقى إيه حطوه في الزنزانة وحطوا معاه لحم خنزير وخمر وسيبوه ثلاث أيام من غير أكل سيبوه ثلاث أيام الشرع بيحل له في هذه اللحظة ما دام ما فيش أكل ولا شرب وهيموت جوه في الزنزانة ياكل ويشرب لكن رفض فتح عليه وقد انثنت عنقه وكاد أن يموت فلما قال له ملك الروم لماذا لم تأكل ولم تشرب قال أما إن الضرورة قد أحلت لي ذلك ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي الله يا شباب المسلمين يا بنات المسلمين ارفعوا الشعار دوت ولو ما طلعتوش من لقاء الليلة دي إلا بالشعار ده كفاية كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله يلي بتقف للبنات على النواصي ما تشمتش أعداء الإسلام بالإسلام وأهله يلي بتمشي مع البنات وبعيد ع- وبعيد عن طاعة رب الأرض والسماوات لا تشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله البنت اللي ماشية متبرجة لا تشمتي أعداء الإسلام بالإسلام وأهله يا بنات يا شباب الإسلام محتاج لكم بدل ما أنتوا عايشين بالمنظر ده الله يبارك فيكم قربوا قربوا وأقبلوا على الواحة الغناء على طاعة الله على واحة الإيمان وذوقوا طعم ولذة الإيمان ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم ملك الروم حس ان عبد الله بن حذيفه ده خساره ان يتقتل فقال له تقبل راسي واطلق سراحك لكن ما كانوش عايشين لنفسهم قال له اقبل راسك وتطلق سراحي وسراح اخواني قال لك ذلك فقبل راسه واطلق ملك الروم سراح عبد الله بن حذيفه واخوته فلما خرجوا جميعا واقبلوا على مدينه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل وعلم عمر بن الخطاب بخبر عبد الله بن حذافه قام امام الناس جميعا وقبل راس عبد الله بن حذافه وقال حق على كل مسلم ان يقبل راس عبد الله بن حذافه. تعال نشوف المثل الثاني. عثمان بن طلحه عثمان بن طلحه اللي في يوم من الايام لما ام سلمه حصل ان اهل اهل اهل زوجها لما عرفوا ان هم اسلموا وعايزين يهاجروا للنبي عليه الصلاه والسلام راحوا واخدين ابن ابن ام سلمه اللي هو سلمه خدوه وراحوا حاطينه عند اهل زوجها وهي فرقوا بينها وبين زوجها زوجها سافر للمدينه وهاجر وهي مش قادره تهاجر لحد ما جه واحد من قرايبها وكلمهم فادوها ابنها فارادت ان تهاجر هتهاجر ازاي لوحدها مين اللي شافها عثمان بن طلحه رايحه فين قالت له رايحه المدينه لزوجي قال لها ما لك من مطرك ما اقدرش اسيبك لوحدك وراح واخد بخطام الناقه خدوا بالكم وماشي على رجليه كم كيلو يا شباب 450 كيلو على رجليه في صحراء في صحراء لا ممكن يتعرض لها ولا احد يستطيع ان هو ينجيها منه ابدا الا الله سبحانه وتعالى فضل ماشي معاها تقول فوالله ما صحبت رجلا كان خيرا من عثمان بن طلحه كان يعمل ايه كان لما يجي تستريح كان يوقف البعير ويخليها تنزل ولا ينظر اليها ثم ياخذ البعير ويربطه في شجره يعني ينزلها البعير فتنزل ثم يقيم البعير وي- ويربطه في شجره ويستريح في مكان تاني خالص وبعد ما تعدي المده ينادي عليها من بعيد ثم يقبل وينيم لها ويقعد لها البعير كده على الارض كده فتركب عليه وهو ينظر الى الطرف المكان الاخر وبعد ما تركب ياخد طرف الب- خطام البعير ويروح ماشي بيها لم ينظر اليها ولم يتكلم معها كلمه واحده من مكه للمدينه حد ما وصل جوزك فين قالت له في مكان الفلاني قال لها زوجك في هذه القرية ثم ضرب البعير بيديه هكذا حتى ينطلق إلى القرية ورجع هو ماشي 450 كيلو يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن الراجل ده يسلم في هدنة الحديبية اللي زي ده لازم يسلم إنسان فاضل إنسان محترم شفت شفت يا شباب مش النهارده واحد بس إيه، واحده شايله شنطه فيشيل عنها وبعد ما يشيل يقول لها اي خدمه انا باجي هنا كل يوم الساعه كذا وادي الكارت بتاعي ربنا عافينا ويعافيك شوف قد ايه العف يا اخي شيء شيء فوق الخيال تعال نشوف المثال الثالث اراد بعض الفساق ان يفتنوا هذا الرجل التابعي العابد آه، تلميذ ابن مسعود الربيع بن خثيم الربيع بن خثيم اللي قال له عبد الله بن مسعود قال والله لو رآك رسول الله لسر لرؤيتك يا ترى لو النبي شافنا هيبقى فرحان من احنا لو شافنا يا جماعة بجد يعني أحوالنا دلوقتي لو النبي شافنا هيفرح بينا ولا هيحزن والمعقولة دول هم دول أمتي هم دولت اللي أنا قلت لهم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض هم دولت اللي انا اخر مشهد كنت شفته ان انا قفلت س- فتحت الستاره فلقيت ابو بكر والامه كلها بتصلي وراه وبتخشع وبتبكي وبعدين فتحت الستاره تاني فلقيت امه شبابها قاعدين على المقاهي وفي النت وفي الدشات و- والمسارح والسينما ولا حول ولا قوه إلا بالله هي دي الامه اللي النبي هيفرح بيها فقال عبد الله بن مسعود ربيع بن خثيم كان تلميذه قال له والله لو راك رسول الله لسر لرؤيتك أراد بعض الناس أن يفتنوا الربيع بن خثيم بعض الفساق فجابوا امرأة غانية قالوا لها ده ألف دينار قالت علامة بثمن إيه ده قالوا لها على قبلة واحدة من ربيع بن خثيم خد خليه بس يعطيك قبلة والألف دينار ده ليكم فقالت ولكم فوق ذلك أن يزني قبلة مين ده أنا ملك الجمال وذهبت وتعرضت للربيع بن خثيم وأبدت مفاتنها فاندفع إليها الربيع بن خثيم كالسهم وهو يقول لها كيف بك يا أمة الله لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم ففزعت المرأة وولت هاربة عابدة تائبة إلى الله عز وجل حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة فقال هؤلاء الفساق أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا يا الله ممكن حد يعمل كده تعال نشوف مثال رابع كان في شاب جميل جدا في بلاد الكوفة فنزل في بلاد كان كان عايش بره ونزل في بلاد الكوفة فوجد فتاة جميلة بارعة الحسن والجمال فتن الشاب بها وفتنت به فأراد أن يدخل البيت من بابها حب يتجوز فراح يتقدم لها فأبوه قال له لا ده اتكلم عليها ابن عمها وهيتجوزها وأنا ما أقدرش أجوزها لك الشاب ازداد شغفا وحبا لهذه الفتاة وهي ازدادت أيضا شغفا وحبا بهذا الفتى فأرسلت إليه قالت له إما أن آتيك وإما أن ييسر لك الأمر حتى تدخل بيتي وأن تأتيني فقال لا أرسلت له واحد يقول له كده يعني فقال قل لها إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فلما عاد وأخبرها بذلك تفتت كبدها وقالت وأراه مع ذلك إنسانا تقيا عابدا خائفا من الله فولت نفسها ويعني عاشت حياتها عابدة لله عز وجل ولم تلتفت إلى ذلك أبدا تعال شوف المثال الرابع كان واحد اسمه عطاء بن يسار وكان خارج في رحلة إلى الحج من المدينة إلى مكة وكان خارج هو وأخوه سليمان ابن يسار وهم في الطريق حبوا يستريحوا في مكان اسمه الأبواء ولما جلسوا يستريحوا في هذا المكان سليمان بن يسار أخذ إخوانه ذهبوا لبعض الحاجات وجلس عطاء بن يسار وإذا بامرأة بدوية في غاية الحسن والجمال تأتي إليه وتعرض عليه أن يفعل بها الفاحشة فبكى وقال إليك عني لا تحرقيني بنارك فإني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ظلت تلح عليه وهو يبكي وتلح عليه وهو يبكي فلما اشتد بكاؤه بدأت المرأة هي, أخرى هي الأخرى أن تبكي بدأت تبكي بكاء مريرا فجاء سليمان بن يسار فوجد عطاء بن يسار ووجد أمامه المرأة الاثنين بيبكوا بيسألهم ما الخبر وما الخطب إيه اللي حصل ما حدش قادر يتكلم فبدأ يبكي هو كمان معاهم وبدأ كل واحد يجي من أصحابه يشوف المنظر هم واقفين بيبكوا فبدأ يبكي معاهم فانقلب المجلس إلى مجلس بكاء فإذا بهم عطاء بن يسار ينصرف بعد ذلك وتنصرف المرأة وتمر الأيام والليالي ويرجعوا مرة تانية إلى المدينة وفي يوم من الأيام عطاء بن يسار نايم فرأى رؤيا في المنام مين اللي شافه؟ شاف يوسف عليه السلام يعني بطل حلقتنا الجميلة دي قصته الجميلة يوسف الأحلام عليه السلام فشاف يوسف عليه السلام فقال لي يوسف عليه السلام عجبت والله يا يوسف يا نبي الله يوسف على صبرك على فتنة امرأة العزيز وكيف كانت تهم بك وأنت فعلت وفعلت وقلت معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي فقال له أما عجبت يا عطاء من صاحب المرأة البدوية أنا قصده قصده يقول له إن أنت بتعجب من اللي أنا عملته ما عجبتش من اللي أنت عملته ما أنت برضه عملت زيي فقام عطاء وهو يبكي بكاء شديدا فقال له سليمان لماذا البكاء يا عطاء فقال له أخبرك بأمر لا تخبر به أحدا إلا بعد موتي قال ما هو قال جاءني يوسف عليه السلام وقال لي كذا وقلت له كذا فما نشر الخبر إلا بعد موت عطاء ابن يسار آخر قصتين قصة واحد اسمه عبيد بن عمير عبيد بن عمير كان قمة في غض البصر لدرجة أنه كان يمشي لا يرى النساء أمامه لدرجه في مرة من مرات وهو ماشي خبط في واحدة وقع على الأرض فمعدي مكمل فواحد بيقول له يا عبيد ألا تعتذر لهذه المرأة قال له امرأتي قال له أنت خبطت فيها وقعتها قال له والله ما حسبتها إلا جزع نخلة والله ما خدت بالي إنها امرأة يعني شوف لدرجه إدارة إنه مش حاسس باللي حواليه في يوم من الأيام جت امرأة جميلة في غاية الحسن والجمال قالت لزوجها وهي بتنظر في المرآة بتقول له أترى أن هناك أحدا من البشر لا يفتن بهذا الوجه الجميل قال أجل عبيد بن عمير قالت تأذن لي أن أعرض عليه وجهي طبعا دي مخالفة شرعية كبيرة جدا لكن الرجل ما كانش يعني غيور يعني قال لها أذنت لك ذهبت المرأة إلى عبيد بن عمير في الحرم وقالت أريد أن أسألك في أمر شرعي فخلى بها في بعض إيه جوانب الحرم أمام الناس برضو يعني لكن بس عشان هي كانت ظن أن المسألة سر يعني فكشفت وجهها فلما كشفت وجهها فرأى وجها كالقمر فقال لها اتق الله يا أمة الله قالت أريدك لنفسي وبدأت تعرض عليه عياذا بالله الفاحشة فقال لها أريد أن أسألك سؤالا واحدا تجاوبي بصدق قالت له أجاوب بصدق قال لها أيسرك لو أنه نزل بك ملك الموت الآن وأني قد فعلت معك الفاحشة قالت لا قال أيسرك أني قد فعلت معك الفاحشة وأنت الآن بين يدي منكر ونكير يسألانك في القبر قالت لا قال أيسرك أني أنك الآن عند الميزان وقد خف ميزانك ثم بعد ذلك تجدين في ميزانك هذه الفاحشة قالت لا أيسرك أنك على الصراط أيسرك أنك بين يدي الله وأسألك لما فعلت هذه الفاحشة قالت لا قال إذا فتوبي إلى الله فعادت المرأة إلى زوجها فقال ماذا صنعت قالت أنا بطالة وأنت بطال ونحن جميعا بطالون ليس هناك عابد إلا عبيد بن عمير فولت وجهها إلى القبلة وبدأت تصلي وتتهجد وتقرأ القرآن وتصوم فقال ما لي وبال عبيد بن عمير أفسد علي زوجتي فبدلا من أن كانت عروسا جميلا أصبحت راهبة عابدة في محرابها شفت قد إيه الرجال الذين يثبتون امام الفتن لا ده انا هقول لك اعجب قصه بس ورب الكعبه لازم تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم كان في واحد اسمه أبو بكر اسمه أبو بكر المسكي نسبة إلى رائحة المسك إيه سر حكاية الاسم دوت هو ما كانش اسمه أبو بكر المسكي أصلا هو كان ليه اسم تاني بس يعني أصبح الناس ينادونه بهذا الاسم أبو بكر المسكي إيه سر الاسم دوت في يوم من الأيام هو ماشي في إحدى الشوارع وإذا بامرأة نادت عليه بتقول له ده انا عندي حاجه في البيت يعني زي ما تقول عفوا خايفه من حيوان في البيت فار آه، ثعبان حاجه زي كده فقالت له انقذني ومش عارف ايه والمهم احتالت ودخلته البيت. فلما دخل البيت وهو رجل على نيته رجل صالح فقالت له ما ادخلتك البيت الا لتفعل الفاحشه. فلقى نفسه في مأزق يعمل ايه؟ لو قال لها لا قالت له فان ابيت ساصرخ واقول لقد اعتديت علي. يعني ما فيش حل ما فيش حل. هتعمل الفاحشة وإلا هصرخ دلوقتي ولم الناس كلها وانت قاعد في شقتهم وأقول إن انت اعتديت عليا فقال إذا أفعل ما تصنعين لكن أريد أن أنظف نفسي وأهيئ جسدي حتى يعني لا تشم مني رائحة غير طيبة قالت له لك ذلك الحمام هنا فدخل الحمام دخل الحمام أعزكم الله وبدأ يدهن جسمه كله بالغائط بالغائط شوف الرائحة الكريهة بقى بدأ دهن وشه وإيديه ورجليه وجسمه دهن جسمه كله بالغائط ثم خرج لها وقال حي هلا ما أردت فشمت رائحة كريهة قالت ما هذا قال دهنت جسدي بالغائط حتى أتزين لك فقال تخرج لا أريد أن أشم هذه الرائحة فخرج وفي غاية السعادة أنه ما وقع في معصية الله سبحانه وتعالى لكنه كان متألم أنه خارج برضه في ريحة يعني صعبة جدا فما كان منه إلا أن ذهب إلى البيت وبدأ يغتسل مرة اثنين ثلاثة أربعة عشر مرات وما ذهبت الرائحة فنام وهو مكدر الخاطر حزين انه كان صلى العشاء خلاص ونفسه يصلي الفجر وخايف لو فضلت الريحه دي موجوده مش هيقدر يروح المسجد فما كان منه إلا أن نام في تلك الليلة فأتاه آت في المنام وقال أما إنك فعلت هذا من أجلنا لنطيبن ريحك إلى أن تلقانا فكان جسده يفوح برائحة المسك بعد ذلك حتى أنه سمي بعد ذلك بأبي بكر المسكي رحمهم الله جميعا رحمة واسعة ده الكلام ده أنا كنت بقوله للشباب للشباب يا شباب اثبتوا على الفتنة طب أقول إيه للنساء أقول إيه للبنات يا أخت أخت الفاضلة أخت الغالية إزاي وانت في جامعة أو في شغل أو في أي مكان إزاي تسمح لرجل إنه يمسك إيديك عياذا بالله إزاي تسمح بحاجة زي كده هل ممكن أخت فاضلة عفيفة شريفة تسمح لواحد يمسك بإيديك ده أنا عايز أهديلك بس حديث بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري ومسلم فاكر حديث المرأة السوداء التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة قدامها فرصة للشفاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقدامها فرصة إنها تكون من أهل الجنة فقالت بل أصبر ولي الجنة ولكن يا رسول الله أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تسرع بعد ذلك ولا تتكشف قرن يا أختنا في الله أخت الفاضلة الغالية ربنا يبارك فيك قرن بن وحدة امرأة سوداء تصاب بالصرع يعني لما بتقع على الأرض وبتكشف جسمها بيبقى غصب عنها ولا يمكن أن حد يتفتن بواحدة مصروعة ورغم ذلك كانت حريصة ألا تتكشف قرن بينها وبين اللي بتروح للخياطة وتقول لها افتحي لي من هنا 50 سم ومن هنا 40 40 سم ومن هنا 100 سم ومن هنا يعني افتحي بقى على قد ما سبحان الملك فين العفة وفين محبة ربنا وفين اللي بتقول أنا بحب النبي وبحب ربنا ولازم أعمل اللي يرضيه اللي يرضيه إن أنت تتحجبي يا أيها النبي كل بناتك كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أمنا عائشة أخت الفاضلة لما دفن النبي في غرفتها كانت تخلع ملابسها عادي يعني النبي مدفون صلى الله عليه وسلم ولما دفن أبوها أبو بكر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم كانت أيضا تخلع ملابسها تغير ملابسها فلما دفن عمر وهو مدفون وميت وتحت الأرض كانت لا تدخل بيتها إلا مشدودة عليها ثيابها حياء من عمر رضي الله عنه وأرضاه أنا عايز أقول للأخت اللي غدرت بأهلها وراحت من وراه واتجوزت جواز عرفي مش خايفة من لقاء ربنا أما تخافين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ربنا نهاك عن اتخاذ حبيب وصديق وعشيق قال جل وعلا ولا متخذات أخدان والواقع بيشهد أخت الفاضلة ان 95% على الأقل من علاقات الصحوبية والصداقة والمحبة والعشق والغرام اللي بتدور بين الشباب والبنات بتنتهي كلها بلا زواج كلها بقت بالفشل أو أغلبها بقت بالفشل فاحنا عايزين للأخت العفيفة اللي اللي خايفة على نفسها وخايفة على عرضها وخايفة على آه، يعني سمعة أهلها وخايفة على دينها قبل ذلك تعالوا نرجع للآية مرة ثانيه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ظاهر الآية يا جماعة بيقول إن يوسف عليه السلام هم بهذه المرأة مثل ما همت به لكن ربنا سبحانه وتعالى برأ يوسف عليه السلام في القرآن بشهادة كل الشهود وكل من لهم علاقة بالقضية أدي مثال بسيط خالص أما الذين لهم تعلق ب- بهذه الواقعة مين يوسف عليه السلام والعزيز وامرأة العزيز والشاهد والنسوة صح كده مش هم دول الخمسة طيب تعالوا نشوف أولا يوسف عليه السلام قال إيه قال هي راودتني عن نفسي يبقى نفع عن نفسه التهمة وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يبقى أدي براءة يوسف وشهادته لنفسه طب واعتراف المرأة قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم شوف براءة يوسف جاية عليه السلام جاية على لسان كم واحد وأما اعتراف زوج المرأة قال يوسف أعرض عن هذا وبص لزوجته وقال لها إيه واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين أدي تالت اعتراف إن يثبت براءة يوسف عليه السلام طيب واعتراف الشهود الشاهد وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه إلى آخر ال- الآيات قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم لما رأى إن القميص اتقطع من إيه من دبر من الظهر تمام فعرف إن هي اللي كانت بتهجم عليه مش هو اللي كان بيهجم عليها طيب وأما شهادة الله عز وجل ببراءة يوسف قال جل وعلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين لا الأعجب من ده كله إن إبليس نفسه شهد ليوسف بالبراءة إزاي؟ إن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا صنف واحد بس إلا عبادك منهم المخلصين وربنا قال إيه يعني على سيدنا يوسف إنه من عبادنا المخلصين خدت بالك طيب طب وشهادة النسوة قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء يا الله يقول الإمام الفخر الرازي رحمه الله هؤلاء الذين نسبوا يوسف عليه السلام إلى تلك الفضيحة إن كانوا من أتباع دين الله جل وعلا فليقبلوا شهادة الله عز وجل على طهارة يوسف وإن كانوا من أتباع الشيطان من أتباع إبليس فليقبلوا شهادة إبليس على طهارة يوسف خدت بالك؟ طب هنقول إيه طب يا جماعة ما برضه في حتة تانية عايزين نقولها طب هنقول إيه في قول المولى عز وجل وهم بهم قال لك المراد بيه حاجة من الاثنين إما إن هو خاطر قلبي صرفه عنه وازع التقوى وإما إن هو ميل طبيعي وشهوة غريزية برضه مذمومة بالتقوى لزمها بالتقوى واخد بالك وده زي المثال إيه يا جماعة الواحد بيبقى صائم وعنده ميل فطري لحب الماء البارد والأكل والشرب ولكن يراه فيدفع عنه إيه؟ خوفه من ربنا والتقوى ولذا قال صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له بإيه؟ حسنة بخلاف امرأة العزيز الهم بتاعها يا جماعة كان هم إصرار وعزيمة ولازم أفعل المعصية فاللي يوصل لحد الم- العزيمة وال- وال- والإصرار ده كله بيؤاخذ بيؤاخذ كما قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا طب, طب ده المقتول فما بال القاتل قال إنه كان حريصا قالوا هذا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه ال- ال- الحاجة الثانية التفسير الثاني وهو اختيار الشيخ أبي حيان أن يوسف أصلا لم يقع منه أي هم بالمرة ما همش بالمعصية دي خالص والإمام الشنقيطي بيقول هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان هو أجرى الأقوال على على إيه على قواعد اللغة العربية زي إيه؟ زي قول المولى عز وجل فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين يعني إن كنتم مسلمين فتوكلوا على الله يعني والآية الثانية قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يعني إن كنتم صادقين هاتوا برهانكم فهنا وهم بها لولا أن رأى برهان رب برهان ربي يعني معناها إيه لولا أنه رأى برهان ربه لهم بها واضح كده يا جماعة لكن هنكمل موضوع هل سيدنا يوسف هم بها أم لم يهم بها هنعرف الكلام ده إن شاء الله في حلقة الغد لأن الوقت جري الحقيقة وجزاكم الله خيرا حسن الاستماع وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته